بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا لوقا الرسول الإصحاح الثاني عدد 22 ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان هذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحي إليه القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة فترة الأعياد أعياد الميلاد المقدس بنرحب ببعض ضيوفنا الأحباء من ألمانيا وكندا وإيطاليا ملبورن باستراليا وأريزونا بالولايات المتحدة وبنهني إخواتنا في جهاز الشرطة في الداخلية بصفة عامة في عيدهم اللي بيحتفل به سنويا في يوم 25 يناير وقامة الاحتفال بالأمس بنهنيهم وبنذكر كل الأحباء اللي استشهدوا في ميادين مختلفة وقدموا أعمارهم وحياتهم من أجل سلام وأمن البلاد وأيضا بنذكر كل الأحباء المتألمين والمصابين واهتمام الدولة وعلى قمتها السيد الرئيس وبنصلي أن الله يعطي هدوء ويعطي سلاما ويعطي حكمة كل هؤلاء المجروحين من أجل أسرهم زوجاتهم أو أسرهم الوالد والوالدة من أجل أبنائهم وبناتهم أن الله يعطيهم التعزية في حياتهم ويعطيهم السكينة ويعلموا تماما أن ما قدم من شهادة الدم هي من أجل الوطن كله ومن أجل كل أهل مصر في فترة أعياد الميلاد توجد أربعين يوم بدءا من عيد الميلاد وانتهاء بعيد دخول المسيح الهيكل اللي أنا قريت الإنجيل بتاعه الأربعين يوم دول بنسميهم فترة أعياد الميلاد المقدس وده شكل من أشكال النظام اللي موجود في الكنيسة زي ما عيد القيامة في أربعين يوم وبنحتفل بعيد الصعود بس في عيد القيامة الأربعين يوم بيعتبروا كلها أيام أعياد لأن الخمسين أصلا أيام أعياد لكن في الميلاد وده بيبين براعة التقويم المصري والقبطي القديم في الميلاد توجد هذه الفترة بأربعين أربعين يوما لكنها تشمل خمسة أعياد متتالية والخمس أعياد دول بيكونوا نوع من الترتيب والمعنى والرمز لحياتنا كلنا في بداية السنة الميلادية الجديدة زي ما كلكم تعرفوا ان فترة الاربعين يوم دي فيها الخمس اعياد اللي هتكلم عليهم لكن قبلهم بتسع شهور في عيد البشارة اللي كان في 7 ابريل اللي هو قبل ميلاد العذراء قبل ما تولد يعني بتسعة أشهر وبعدهم بحوالي ست شهور بعد الأربعين يوم في عيد دخول المسيح الهيكل متأسف عيد دخول مسيح مصر اللي هو بيبقى يوم واحد ستة 24 بشمس ففترة أربعين يوم بخمسة أعياد متتالية قريبة لبعض في 40 يوم بس وقبلهم بتسع شهور عيد البشارة وبعدهم بست شهور تقريبا عيد دخول المسيح أرض مصر إيه الأعياد دي عيد الميلاد 7 يناير اللي هو 29 كياك ثم عيد الختان 14 يناير اللي هو 6 طوبة ثم عيد الغطاس اللي احتفلنا بيه من يومين 11 طوبة أو 19 يناير ثم عيد عرس قنا الجليل اللي هو النهارده 13 طوبة اللي هو دايما 21 يناير ثم عيد دخول المسيح الهيكل اللي هو تمام ال 40 يوم ده اللي بيبقى التاريخ بتاعه في 8 أمشير اللي بتوافق 15 فبراير خمسة أعياد متتالية ولها معاني في حياتنا العيد الأول عيد الميلاد وهو في معناه الرمزي يعني البداية الجديدة الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا يأتي عيد الميلاد بيأتي مع بداية السنة الميلادية وهو أول عيد بنحتفل بيه في السنة القبطية اللي ابتدت في سبتمبر اللي فات وعيد الميلاد يعني البداية الجديدة اللي بنعبر عليها في صلواتنا اليومية ونقول فلنبدأ بدءا حسنا في باكر في كل يوم وكلمة البداية كلمة لطيفة عند الإنسان هيبتدي حاجة فالبداية تعني الأمل وتعني الرجاء وتعني العمل وتعني التفاؤل هبتدي حاجة جديدة تعني أيضا البداية تعني روح الحماس وروح الاستبشار بالخير زي مثلا واحد بيزرع أرض بيحط البذر في الأرض ده أول عمل بيعمله لكن الحقيقة بيبني عليه آلام وأحلام كبيرة خالص بيبقى عايش على الرجاء تماما زي الطالب اللي بيبتدي أو سنة دراسية جديدة وبيبتدي متفائل وإن السنة دي هيبقى أحسن من السنة اللي فاتت وهكذا البداية الجديدة والله في محبته بيعطينا باستمرار أن نبدأ يعطينا فرص البداية يلا ابتدي حتى الإنسان الخاطي الإنسان الخاطي ربنا لسه بيحبه صح لا يقبل خطيته ولكن في محبته بيقول له يلا قوم ابتدي البداية في عيد الميلاد جاء الملاك وبشر الرعاة وقال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وأرجوكم تاخدوا بالكم من طعم الكلمات ها أنا أبشركم بفرح عظيم أنا مش جاي أقول لكم خبر عادي ولا جاي أقول لكم يعني حاجة ه- في طفل اتولد وانتهينا لا أبشركم بفرح عظيم كلمة فرح عظيم هنا معناها فرح كبير لم يكن مثله في المعنى اللغوي هنا أن الفرح ده مفيش زيه لم تختبره البشر من قبل ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب والفرح ده مش فرح محدود مش فرح شخصي مش فرح فردي ده فرح يكون لجميع الشعب ده في أول عيد عيد الميلاد اسمع هنا في آخر عيد اللي هو عيد دخول المسيح الهيكل يقول الشيخ يقول نور إعلان للأمم ومجد لشعب إسرائيل ومجدا لشعبك إسرائيل يعني الفرح ده يحوي في داخله النور والمجد ما هوش فرح عادي لكن اللي يهمنا انك مع الميلاد تبدا بدءا جديدا ما هوش مجرد احتفال ولا مجرد عيد آه، بنلبس فيه جديد ولا بنمارس الممارسات الاجتماعيه اللطيفه لكن المهم ان الانسان يبتدي بدايه جديده يجي في اخر السنه اللي عمل البدايه يجي يقول لك يلا نعمل حساب المكسب والخساره ونعمل حساب فحص النفس حققت قد ايه وخسرت قد ايه وكسبت قد ايه وقيم ادائي عملت فيه ايه البدايه الجديده تعني التعهد الجديد بحط قدامي تعهد لحياه جديده او ان شئتم نضع الانسان يضع امامه وعد اوعدك يا رب هعمل كذا أوعدك يا رب هعيش في مخافتك أوعدك يا رب إن حياتي تبقى أكثر نظاما أوعدك يا رب فالميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح اللي بنحتفل بيه سنويا في رمزيته في فترة الأربعين رمزيته تعني البداية الجديدة المفرحة البداية الجديدة المفرحة اللي كلها أمل وكلها عمل وكلها اجتهاد وكلها نظرة للمستقبل فيها كل خير وده اللي خلى الملائكة ينشدوا الأنشودة الجميلة أنشودة الميلاد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار الميلاد هو البداية جديدة يجي الختام الختام بعد ست أيام أو سبعة أيام حسب التقليد اليهودي في نهاية الأسبوع الختان يعني السمة الجديدة كان الختان علامة في الجسد تؤدى للذكور فقط وفيها سفك للدم والعهد يتم بالدم هو عهد لا ينقض عهد لا ينقض فكان الختان في تقليده اليهودي هو العلامة المميزة لهذا الشعب وزي ما بقول لكم علامة دم وبالتالي الختان فيه قطع جزء من الجسد والقطع هنا معناها الانسان الذي يصير مختونا بالروح الختان الروحي القلب المختون او العقل المختون تعني العقل المخصص او المكرس او المفرز الختان يعني ان الانسان صار له سمه جديده قلب جديد اللي انتوا بتصلوا بيها وتقولوا قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جددوا في احشائي فهنا الختان كان يتم وفي نفس اليوم الطفل المولود ياخد الاسم الاسم الجديد يفضلوا من ساعة ما يتولد ما ياخدش الاسم يبتدي يتسمى في يوم الختان اللي هو نهاية الأسبوع فالختان معناها أنك تقيم عهدا وتمتلك قلبا تقيم عهدا مع مسيحك عهد جديد بقى وتمتلك قلبا جديدا زي ما بيعلمنا في العهد القديم القلب الحجري انزعوا مني يا الله اطرحوا بعيدا واعطيني قلبا لحميا قلب بيشعر بيحس بيتأثر آه بيبقى حساس للخطيه والقلب الجديد ده هو القلب المختون ولذلك يا اخوتي هي فضيلة القلب المختون ودي لكل الناس مش رجالة بس ولا آه الذكور فقط دي لكل الناس أن قلبي يصير مخصصا لله في يوم من الأيام المسيح علمنا وقال لنا كده لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين يعني القلب ده ما ينفعش يبقى فيه سيدين وشبه الله او المال لكن النهارده في اصنام كثيره يمكن ان تحتل القلب احيانا التكنولوجيا الحديثه تكون صنما معاصرا يحتل القلب يبقى قلب الواحد مشغول احيانا اشوف اطفال صغيرين وهو قايم من النوم اول حاجه يعملها يشتغل على اي جهاز ولا يمسك الريموت كنترول عشان يفتح اي جهاز قدامه اه في حين مفروض نعلم ولادنا ساعة ما أقوم من النوم برشم نفسي بالصليب بصلي حتى لو كانت أبانا الذي الصلاة الربانية في الأول وبعدها آه واجبات الصباح ان كان بيغسل وشه وبيستعد بيبقى في وقت يصلي في مزامير يصلي بعض الصلوات ان كان في طبعا الامور دي تختلف من واحد للتاني ازاي افتح الانجيل ازاي اخد منه كل دي امور مهمه لكن كل ده يتلاشى رويدا رويدا ويحل محلها صنم جديد اسمه صنم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة وكل يوم فيها جديد وأحيان صنم آخر اسمه صنم العمل الإنسان يعمل عملا أو عملين أو ثلاثة أو عمل طويل في الوقت بحيث يصل إلى لحظة من اللحظات ما فيش لا طاقة ولا وقت ولا جهد أن يقعد ويا ربنا طب ماذا يربح الإنسان يكسب إيه لو ربح العالم كله يربح إيه لا شيء وخسر نفسه إذا يا إخوتي العيد الثاني في هذه الفترة المقدسة هو عيد الختان يعني السمة الجديدة والاسم الجديد ويعني أنك تسعى لكيما تمتلك قلبا مختونا يسكن فيها الله ولا فيه الأصنام المعاصرة ولا يكون ولا يكون قلب الإنسان قلب مش عمران بربنا مش عمران بمخافة الله مثلا أو قلب ملهي زي ما بنقول في صلاة النوم العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة ده العيد الثاني في هذه الفترة العيد الثالث عيد الغطاس عيد الغطاس هو عيد نمارس فيه تذكار معموديتنا فنسميه عيد الولاده السماويه الجديده ودي نقطه مهمه قوي عيد الغطاس ميعاده ثابت بيجي في 11 طوبه بنصلي فيه قداس ليلي مثل الميلاد والقيامه ويضاف عليه قداس اللقان وله طقسه الجميل لكن هو تذكار لك شخصيا بيوم معموديتك المسيح اتعمد اه اتعمد لكن كمان كل واحد فينا اتعمد والمعموديه تعني للانسان فينا انه امتلك الثوب الابيض الولاده الجديده الولاده السماويه الذي ولد من الماء والروح وصارت وصارت رحله حياه الانسان انه يحفظ هذا الثوب ابيضا نقيا ثوب المعموديه اللي بيلبسه الطفل الصغير يوم العماد ولد او بنت ده مش مجرد حاجه حلوه كده يعني او حاجه شيك للطفل الصغير بيبقى ابيض لون النور لان المعموديه او عيد المعموديه عيد النور او عيد الانوار وكمان يمسك شمعه كده ويبقى فيه زفه لانه عضو جديد اضيف الى اعضاء الكنيسه التي هي جسد المسيح وفي عيد المعمودية اللي هو عيد الغطاس بتتكرر العبارة الجميلة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت المرة دي أقف وياكم عند تأمل صغير فيها هي تنقسم قسمين هذا هو ابن الحبيب والقسم الثاني الذي به سررت القسم الأول ينطبق على سر المعمودية الذي نناله مرة واحدة في حياتنا كأن المسيح يوم ما تعمدت قال لك هذا هو ابن الحبيب عليك وعليك انت ابنه الحبيب او بنته الحبيبه طب والذي به سررت الذي به سررت تعني سر التوبه الذي هو تجديد للمعموديه فالمعموديه نمارسها مره واحده وممكن نمارسها في اي وقت سر المعموديه يعني ممكن نعمد الطفل عمره يوم عمره ساعه يتعمد بعد ما يتولد على طول لكن سررت كيف تحفظ او تبقي مسيحك مسرور بك من خلال سر التوبه سر التوبه ده بقى ان شاء الله يكون كل يوم التوبه ممتده بل انها تغطي الحياه كلها فلما نقول هذا هو ابن الحبيب صح العباره دي الصوت الاب السماوي للابن الصاعد من الماء لكن في معناها الرمزي لنا كولاده جديده انك ينبغي ان تولد جديدا كل يوم طب تولد جديدا ازاي المعموديه كانت اول الطريق اما كل الطريق فهو من خلال التوبه والاعتراف وهذه التوبه هي التي تحول كل الخطاه الى ابرار هي التوبه كده فطالما الانسان تائب امام الله يقول عليه كده الذي به سررت انا فرحان بابني فرحان بابني اللي واخد باله التايب والمعمودية أحيانا يسموا سر التوبة معمودية تانية طب ما فيش معمودية تانية ربطوها ازاي قالوا في المعمودية الأولى المعمودية سر المعمودية بتبقى في المية الاغتسال في المية العماد في المية ومدفونين معه في المعمودية اسم الآب والابن والروح القدس لكن التوبة الحقيقية أحد علاماتها القوية دموع العين وهي ماء أيضا ومن وجود الدموع التي تصاحب التوبة جعل بعض الآباء يسمون التوبة معمودية ثانية الولادة الجديدة إنسان اللي بيتولد على طول يبقى عيد الميلاد البداية الجديدة عيد الختان السمة الجديدة والاسم الجديد المعمودية عيد الغطاس الولادة الجديدة الولادة السماوية الجديدة العيد الرابع في هذه الفترة عيد عرس قانا الجليل وهذا العيد رمز للأسرة الجديدة الأسرة الجديدة المسيح لما خلق الإنسان خلق آدم وحواء وكانت دي نواة الأسرة الأولى وابتدى تكاثر الجنس البشري طب البداية دي حصل فيها كده أخطاء وانحراف عن قصد الله طب يا رب هتعمل إيه قال أنا هكون الأسرة الجديدة بس رمزيا من خلال معجزة عرس قانا الجليل أول المعجزات التي صنعها رب يسوع المسيح في خدمته الجهارية راح هذا العرس في قانا الجليل وقانا الجليل دي في شمال فلسطين وقانا الجليل ما فيهاش اليهوديه اللي موجودة في أورشليم في الجنوب فقال الجليل أحيانا كانوا يسموها جليل الأمم لأنها بلاد مفتوحة فيها الأمم وفيها اليهود في التاريخ القديم يحضر هذا العرس وتتم فيه المعجزة وكأن المسيح يأتي بهدية لهذا العرس إذ يحول الماء إلى خمر إلى عصير الكرم ويقدم ورئيس المتكأ يشهد وتتكون أسرة جديدة خد بالك ما نعرفش اسم العريس ولا اسم العروسة ما هوش عرس أو إكليل محدد لأشخاص ده مفتوح لكل البشرية ويصير للإنسان الأسرة الجديدة ايه الاسره الجديده دي اللي هي الكنيسه الكنيسه هي الاسره الجديده نحن اعضاء في جسد المسيح واجي اسالك انت من كنيسه ايه تقول لي انا من كنيسه العذراء في الحته الفلانيه بقت اسره ولما اجي اسال راهب انت من دير ايه يقول لي انا من دير القديس الانبا بشوي ما هي دي اسره عائله روحيه وصار للإنسان في أسرة أصل أي إنسان فينا لا يستطيع أن يعيش بمفرده الإنسان يحتاج إلى مجتمع أي إنسان يحتاج إلى مجتمع ويصير الإنسان عضوا في أسرة جديدة فيها روح الله وفيها حضور المسيح عشان كده لما اسمع اشوف كنيسه يحصل فيها كده وجهات نظر متعارضه عامل بالظبط زي ما انسان اعضاء جسده بتتخانق ويا بعضها امر الانسان ما يقدرش يتخيله انت صرت عضوا في اسره جديده والاعضاء تتالف ولكنها لا تتطابق ايديا مش زي عينيا مش زي رجليا كل عضو صغيرا أم كبيرا له دور له مسؤولية له عمل ومفيش عضو أهم من عضو خالص ودايما أعضاء جسم الإنسان كلها في أي مكان في جسد الإنسان لو أصيب بجرح صغير كل الجسد يبقى مش في وضعه الطبيعي مش في توافقه الطبيعي فعيد عرس قانا الجليل هو عيد يجدد عضويتنا في كنيستي او في ديري في حياتي يجدد هذه العضويه وهو ايضا عيد لكل اسره لكل اسره بالجسد هو وهي لما اتجوزوا قلنا كده يا من بارك في عرس قانا الجليل بارك الآن فلان وفلانة كأن حضور المسيح اللي كان في عرس قانا الجليل هو نفسه اللي بيتكرر من خلال الأب الكاهن الشرعي ومن خلال الصلوات التقصية ومن خلال الكنيسة من خلال السر سر زيجة تتقدس هذه الأسرة الجديدة اللي بتتكون من هو وهي الأسرة الجديدة عيد عرس قانا الجليل فده عيد للأسرة لكل الأسر لكل أسرة متكونة وهو أيضا عيد لكل كنيسة ساعة ما اتكونت وساعة ما اتدشنت وساعة ما ابتدت فيها الصلوات نأتي إلى العيد الخامس وهو عيد دخول المسيح الهيكل اللي أنا قريت الإنجيل بتاعه النهاردة أمنا العذراء والقديس يوسف النجار ياخدوا طفل يسوع بعمر أربعين يوم ويروحوا يقدموه فيقابلهم الكاهن المتقدم جدا في الأيام ويقال أن عمره قد وصل إلى ما يقرب من 300 سنة راجل عجز جدا نظر وتيجي امنا العذراء بقى الصبيه الجميله دي شايله السيد المسيح الرضيع وتقدمه يقوم يمسك الطفل كده ويقول الان اخذه على ذراعيه وبارك الله حاجه مش معديه هو الكاهن العادي في اليهوديه كان ياخد التقدمه تقدمة الشكر دي فرخي يمام أو زوجي حمام زوجي يمام أو فرخي حمام وتقدمة شكر من الست اللي ولدت أو من أسرة هذا الرضيع لكن عند سمعان الشيخ يمسك الطفل ويقول أخذه على ذراعيه وبارك الله الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام خلاص انا عشت لغايه اللحظه اللي انت قلت لي هعيش فيها لغايه ما اشوفها بعينيا لان عيناي قد ابصرت خلاصك طبعا شيء آه شيء رائع هذا التعبير عيناي ليس عينيه الجسديتين عيناه القلبيه رات برؤيه النبوه والمستقبل خلاص المسيح على الصليب بين انه شايل الطفل على ايديه وبين المسيح على الصليب حوالي 33 سنه لان عيناه قد ابصرت خلاصك شاف خلاص المسيح زمني بقول لكم حوالي 33 سنه الذي اعددته قدام جميع الشعوب المسيح مش جاي لليهود بس المسيح جاي لجميع الشعوب جديدة الختان سمة جديدة واسم جديد وقلب مختوم الغطاس الولادة السماوية صار لي نصيب في السماء وحافظ عليه بتوبتي عرس قنا الجليل الأسرة الجديدة الكنيسة الحياة الروحية العائلة الروحية فاضل ايه فاضل عضويتي في السماء عشان كده بنسميه عيد دخول المسيح الهيكل وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قيام في السماء فالهيكل ده رمز للسماء وهو خدوا آه، الطفل يسوع فأتى بالروح إلى الهيكل فهنا الموضوع بيتكلم عن السماء الأبدية السعيدة والأبدية السعيدة الإنسان الذي ينظر وينتظر نصيبه الأبدي كل يوم ما في واحد حياته في الأرض وفي واحد عقله مشغول بالسماء ورجليه عايشة على الأرض بيشتغل بيذاكر بيمارس مسؤولياته حلو خالص بس المهم انه مشغول بالسماء مشغول بالنصيب السماوي واذا انشغل الانسان بالسماء بالقدر الكافي تهون عليه كل مشكلات الارض لما بتيجي تعرض عليا مشكله مشكلات كتيره سواء مشكلات آه، افراد معدوده او مشكلات كبيره ابقى قاعد وجوايا بقول لنفسي فلان ده مش مشغول بالسماء فلان ده ما بيفكرش في السماء خالص ما السماء مش حاضرة عنده طب ماذا تستفيد أيها الحبيب إن عشت حياتك وكانت طويلة جدا وانتهت في الأرض وفي تراب الأرض تستفيد إيه ولذلك يجب أن تتبصر يجب أن يكون عندك البصيرة في قداستنا كنيستنا العظيمة تعلمنا في بداية كل قداس يقف الأب الكاهن يقول أين هي قلوبكم صاحب الرد الرد هي عند الرب لكن ده تذكار دائم هو قلبك عند ربنا ولا قلبك فين هو أنت مشغول بالسماء ولا إيه ولا السماء دي لما يجي وقتها إيه اللي بتفكر فيه؟ عيد دخول المسيح اللي هو 8 أمشير عيد دخول المسيح الهيكل اللي هو تمام 40 يوم من الميلاد هو في رمزيته إلى الأبدية السعيدة وإن سرت بحسب هذه الأعياد الخمسة في حياتك كخطة حياة تكون يكون لك هذا النصيب في السماء فترة روحية تقابل تماما زي ما قلت في أول الكلام عيد القيامة اللي بينتهي بالصعود للسماء هي نفس ال... وده يبين جمال الترتيب الطقسي في الكنيسة هذه الصورة الجميلة صورة الحياة الجديدة التي نحياها بهذه الأعياد التي يعطيها الله لنا وطبعا لما أقول أعياد يبقى في خط رفيع كده معناه كله الفرح يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا جديدة على الدوام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين